Good afternoon. It's 2 o'clock in Montreal. My name is Sarah Hassanin. It's time for the Mosaic Show on the CKT radio at 90.3 FM.
Mosaic tells compelling stories by diverse identities. Mosaic probes into arts, culture, identity, history, and politics. Mosaic is for all the immigrants who have come to this country. Today I'm happy to talk to Mrs. Susanna Saad, an Egyptian Swedish American citizen. She's a magazine editor, a mother of three, and she resides in Texas. She has a rich, diverse identity, having had a nomadic life. She'll tell us about how she sees social identity and how she's been able to define who she is. Perhaps our discussion of majority mainstream groups and minority groups in the West with Mr. Sharif Riz last week sounds closely related to today's discussion, which is why I'll replay some parts of it. Mr. Sharif Riz is an Egyptian writer and activist. You're listening to the Montreal Mosaic on the CKT radio at 90.3 FM.
to interview Mr. Sharif Riz. Sharif Riz is an Egyptian writer, activist, and blogger. He holds a master's degree in international relations from the University of Bedfordshire in the UK. And he wrote a thesis entitled The Relation Between Network Society Theory and Power Paradigm. For so long, Riz has been interested in exploring majority and minority group dynamics. Uh, he is a prolific writer. He writes for several magazines, including E- Egypt Independent and El Masri Ilyoum or The Egyptian Today.
So, first off, um, how can you define a majority group and a minority group?
But what, what, it's very complicated. Um, but if you look at it uh, from a very wide spectrum all over the world, uh, it's quite interesting because it's always defined in terms of power dynamics, not numbers. If you look at uh, the Syrian regime, like a few years ago, uh, mm-hmm. like Alawiyin uh, were ruling the country. They they are still ruling the country, and that's a minority group. Um, same applies to Yemen. Like Sunni were were ruling the country, not Shia, and Shia were, are the majority. Um, it, it, it, it goes everywhere. I mean, not just uh, ruling a country, but even in terms of uh, what, what, what actually determines the power. So we know the sources of power are like uh, money, or you could say capital, or you could say resources, the, the, economic factor, and ideas could be a source of power. And like uh, military power. That that's number three. So in terms of power, I mean, like you could be from a minority group, but if you are a millionaire, then you'll be treated differently in the country you belong to. So it's really that complicated because we don't have like clear-cut answer. If you are a minority, then you are in trouble. Not necessarily. I'll give you another example from Lebanon. Uh, Armenians in Lebanon are known to be very skillful people. Like if you buy something that's handmade and made by Armenians, usually it's very expensive. Their skill give them that status in Lebanon, not the religion. So it's not that simple thing to say that like if you are minority, then you are in the weak side. You could be in the weak side, of course. Uh, but if you are minority and poor, then you are miserable.
Of course.
Okay. Mm-hmm. So the, the, this is this is the equation. I mean, it, it's quite not that easy to locate one group based on religion or skin color, or maybe if you are migrant, then you also in the minority side until you, like in the case of uh, Canada, if you are not uh, Canadian, then until you get to know the culture very well and you establish yourself, then you, you spend some time in the minority thing. But then in Canada and in the West in general, um, the, the, the law is very strong. Uh, then you might even in that situation get more rights than somebody who is living in this country, but the law is not that strong, uh, is not really applied in the in the in the whole context.
Uh, okay, well, um, please allow me to ask you some follow-up questions uh, regarding what uh, you've just mentioned now. Uh, if uh, it doesn't really matter um, how many people uh, belong to a group, or in other words, if uh, it's not about the numbers, okay, but it's rather about the power.
So n- Uh, n- n- as- nav- number is part of the story, but not the whole story.
Okay, so so yeah, so the the, the number uh, of of people number as a factor it it actually plays a role because I, I was just about to ask you uh, then why should we bother uh, with uh, census reports and uh, numbers and facts and figures uh, where we do have databases in North America and in, in the West in general uh, that actually keep track of uh, the numbers and percentages of minority groups uh, um, versus the majority mainstream uh, uh, groups in, in these countries. Now, you you said that okay. So when it comes to we already discussed power. Now, would you uh, agree or disagree uh, with the idea that majority groups somehow um, have a way they're able to kind of um, I don't want to say impose, but uh, it's it's actually the culture and the values and ideas of the majority group that prevails and and, Oh, and uh, people who belong to minority groups don't really find it that easy uh, to I, I would agree. I would Yeah.
agree with you definitely because Mhm.
it's it's uh, like Manuel Castells. This is the the uh, uh, Sp- Spanish sociologist. That Yeah.
one I did my ma- master's on. Uh, he said that if the majority of people come up with ideas, o- they, they can't change the ideas of society because that's the majority. So usually there is a dominant culture that's everywhere, and then uh, b- th- there is also Samuel Hennington in his book uh, about uh, conflict that cultures are in conflict not in, in peace or in agreement and the conflict will stay on which i totally agree with him because uh, life is based on conflict not on peace um, peace is like uh, uh, just in our minds what could it could happen in the family business or social life but not when it comes to like a broader perspective Mhm.
so the idea that uh, the majority decide dictates what's happening is, is very much true, but you can know, you can do nothing about it. But it differs from one society to another. Like where, where the law is very strong, then you can somehow uh, get the basic rights. But uh, when when it co- when we come to very specific things, you might not enjoy all the things that the majority enjoys, and which it, it, it's, it doesn't make sense, but it's realistic enough. So realistically speaking, majority dictates the culture consciously and unconsciously.
You're listening to the Montreal Mosaic Show for the CKT radio at 90.3 FM. My name is Sarah Hassanian.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent.
Today I'm happy to talk to Mrs. Susanna Saad, an Egyptian Swedish American citizen. She's a magazine editor, a mother of three, and she resides in Texas. She has a rich, diverse identity, having had a nomadic life. She'll tell us about how she sees social identity and how she's been able to define who she is. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موزايك مونريال آه، على راديو CKUT 90.3 FM معكم سارة حسنين آه، بنذيع برنامجنا كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر بتوقيت مونريال برنامجنا بيناقش آه، قضايا كتير بتخص المهاجرين من فن لثقافة لهوية لسياسة لتاريخ بنسمع أجمل حكايات المهاجرين آه، وحياتهم وقصصهم والدروس اللي استفادوا منها وكمان بنذيع موسيقى من أجمل الأغاني العربية وأحداثها بشتى اللهجات العربية
جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مية وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا وانت تقوليلي بحبك تحبي ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه
يا هلا يا هلا يا اهلا وسهلا يا سوزانا سامعاني وبنرجع لكم تاني آه، وانتوا بتسمعوا برنامج موزايك مونريال آه، على راديو CKUT 90.3 FM ومعكم ساره حسنين آه، النهارده الحلقه بتتكلم عن آه، او الموضوع اللي عايزين نطرحه هو موضوع آه، الهويه آه، عنوان الحلقه النهارده آه، مين انا who am I تمام واللي كان متابع الحلقه من الاول آه، ممكن يكون آه، سمع ال report التقرير البسيط اللي انا عملته عن ال social identity theory او نظريه الهويه آه، وعلاقتها بالمجتمع وازاي ان احنا بنستمد احساسنا بالهويه من خلال المجتمع اللي بنعيش فيه وننتمي ليه وازاي انه الظاهره دي ممكن تمثل مشكله كبيره بالنسبه للناس اللي بتسيب مجتمعاتها الاصليه وبتهاجر لبلاد تانية وتبتدي ان هي تحاول تندمج آه، في مجتمعات جديده النهارده انا معايا آه، ضيفه بيسعدني ان انا ان هي تكون معانا في الحلقه آه، آه، معانا الأستاذة آه، سوزانا نبيل سعد آه، هي مواطنة مصرية آه، أمريكية سويدية
ايوه يعني هويتها مختلطة و- وفي الأول وفي الآخر هي آه، مسلمة وتعتز بهويتها الإسلامية قبل آه، أي جنسية من اللي احنا ذكرناهم فسوزانا قضت آه، أجزاء من حياتها آه، في كل بلد شوية عاشت في السويد وبعدين انتقلت لمصر آه، بلد اجدادها وبعد كده انتقلت لامريكا عشان تعيش مع آه، زوجها واولادها ف... وهي حاليا عايشه في ولايه تكساس في امريكا آه، فالنهارده سوزانا الحقيقه هي ب- بشخصيتها بهويتها بقصتها كده اللي هي هتحكي لنا عنها النهارده هي يعني تمثل جدا هي مثال يعني رهيب رائع للموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده تمام نبدا بقى تمام.
اهلا بيك يا استاذه سوزانا اه, آه كمان بيك يا الاستاذه فندم.
سوزانا هي اديتور لمجله آه About Islam آه هي مجله digital magazine بتتكلم عن كل قضايا الاسلام والمسلمين آه في الغرب آه فاهلا بيكي النهارده في برنامجنا اهلا بيك يا ساره ميرسي على الاستضافه
لا العفو على إيه يا فندم آه طيب نبتدي بقى عرفينا كده اكتر عن رحله حياتك وانتقالاتك ما بين السويد ومصر وامريكا ادينا فكره كده آه، بسم الله الرحمن الرحيم اولا آه، انا اسمي سوزانا نبيل سعد آه، وعايشه في آه، تكساس بقالي فتره وقبلها كنت في كاليفورنيا وفتره بسيطه في كولورادو فحتى في امريكا نفسها اتنقلت كذا مره يا ساره شفتي ايوه صح انت كنت في سان دييغو وبعدين رحتي تكساس مظبوط.
وكولورادو أو back to تكساس بالظبط ايوه فعلا يعني انت بس أنا الحياه اللي هي مولودة في ال nomadic nomadic حياه بالظبط.
متنقله جامد اه
آه، اتولدت في تمام.
السويد وبعدين آه، وانا 14 سنه آه، كانت محاوله يعني ان احنا نرجع مصر فقضيت فيها فتره آه، ثانوي آه، كنت في اي جي سي اس اي وبعدين آه، دخلت جامعه ولكن بعدها يعني آه، كان في فتره رجعنا فيها تاني السويد فيعني تنقل تاني برضو وبعدين بعد ما اتجوزت جيت على امريكا فزي ما انت قلتي كده يعني حياه نومادك فانا يعني حسيت ان افضل يعني احساس بالنسبه لي ان انا اعرف نفسي على اني مسلمه اولا آه، لاني لما حاولت ان انا احاول يعني الاقي اكتر هويه انا منتمي ليها يعني طبعا يعني كلغه آه، اكتر لغه كانت صاحبتي كانت تسالني تقول لي طب ال- اللغه اللي انت لما بتيجي تكلمي نفسك هي لغه ايه فانا قلت لو هي ال- يعني اللغه المصريه فعلا اكتر لغه انا بحبها يعني حتى ما كنا انا مع نفسي افكر بالمصري يبقى انا مصريه اولا بعد ما اكون مسلمه الحمد لله وبعدين بالنسبه لي يعني السعوديه ولا امريكيه والله حسب يعني احيانا بحس ان انا بعد ما قعدت فتره طويله دلوقتي في امريكا ابتديت يعني احس ان انا لا في حاجات في امريكا بتعجبني اكتر من السويد وفي طبعا حاجات في السويد كنت برتاح لها اكتر بس يعني كزوجه وكأم وجاليه اسلاميه لا انا مبسوطه اكتر في تكساس عما كنت في السويد
جميل آه طيب آه انت دلوقتي يعني يمكن انت جاوبتي اول سؤال انا كنت هساله لك اللي هو انت بتشوفي نفسك ازاي يعني آه، ازاي بتعرفي هويتك فانت قلتي انا اولا واخيرا مسلمه وبعدين بعد كده بتحسي ان انت اقرب هويه ليكي هي الهويه المصريه تمام ليه اخترتي آه، انك تكوني مسلمه اولا يعني ايه اللي بيخليكي تعرفي هويتك آه، ب- بالدين الاول
والله انا حسيت ان انا لما بحاول ادور انا ايه بالظبط يعني هل انا مصريه ولا سعوديه ولا امريكيه بحس الموضوع شويه بيكون آه، يعني ملخبط او شويه بيكون بالنسبه لي كده آه، بحاول انتمي بس آه، يعني لجاليه واحده آه، لا ما بتبقاش آه، بالنسبه لي يعني افضل آه، احساس لما بكون بسمع مصريين او بسمع امريكان او بسمع سوريين بحس ان انا بنتمي للعالم كله يعني لما بكون مع آه، ناس يعني من دول مختلفة بحس إن أنا ببقى بلاقي نفسي أكتر في الموضوع ده عن ما أكون مثلا بس مع مصريين أو سوريين أو مع أمريكان فحسيت إن أنا يعني المسلمين أولا هم يعني بالنسبة لي ال يعني ممكن تقول لي نقطة التلاقي يعني أو أكتر يعني شيء أنا بحس فيه إن أنا يعني مع يعني مجموعة بكون أنا مرتاحة معاها
يعني بتحسي لما بتكوني مع الجاليه المصريه ان في جزء منك انت مفتقداه مش لاقياه صح ده صحيح للأسف مم.
أنا برضو يعني ممكن كتير يكلموني يقولي أنت افتكرتك سورية آه، برضو زي ما أنت شايف يعني بيبقى يعني النطق بتاع المصري مش مية في المية برضو مع ال- آه، مم.
الفترة البسيطة اللي قعدتها في مصر معرفتش برضو أخد ال- يعني اللكنة المصرية تماما فدايما بيبقى في إحساس إن أنا سورية أو من بلد يعني عربي تاني فحسيت حتى وأنا مع الجالية المصرية لا مش مش برضو يعني بكون مصرية مية في المية فبالنسبة لي وقتها يعني أحيانا بيكون في ممكن بحس تعامل مختلف شوية كوني أنا مش بالنسبة لهم يعني مصرية أو يعني مم.
ده بيبقى إحساسهم الأولاني بيعاملوني يمكن كأني واحدة يعني غريبة شوية عنهم مم.
بس بعدين اللي بيحس إن أنا مصرية بيبتدي بقى إن هو يعني يعاملني بطريقة مختلفة شوية بس ده بيزعلني بصراحة شوية في الأول إن هو إيه طب لو أنا مش مصرية زيكم يبقى أنا ب- بالنسبة لكم بقى يعني واحدة مختلفة مش هتعاملوني نفس الأسلوب فده يعني حسسني شوية لا يبقى أنا احساسي كمسلمه يبقى هو الاقوى الافضل مهم. طيب بس موضوع ال- ال- الهوية برضو الإسلامية دي آه، يعني على حد ما بنسمع وبرضو يعني من خلال احتكاكاتنا بمسلمين من جنسيات مختلفة هو برضو في يعني أشكال متنوعة من الهوية الإسلامية يعني متفقة معايا في دي ولا مختلفة يعني مثلا المسلمين العرب غير المسلمين اللي في باكستان والهند أو بنحس إن في برضو بعض الاختلافات ما حسيتيش أكيد- بده أكيد.
حسيتي ان احنا كمسلمين مع اي مسلم في العالم من اي خلفيه بتحسي انه برضو في حاجه بت... بتوحدك معاهم
اكيد طبعا اكيد بس زي ما انت شايف للاسف في برضه عنصريه ما بين يعني الجاليات المختلفه طبعا لما في جاليه مم.
بتلاقي نفسها يعني مثلا زي ما انت قلتي ممكن جاليه الديسي اللي هم الهنود او الباكستان والبنجال مهم.
بتحس ان هم اه حتى يعني في وسط بعض هم بيفضلوا الهنود لوحدهم في بعض التجمعات باكستان مم.
لوحدهم مهم.
فيعني في فعلا لا في في بعض الجاليات او يعني برضو بحس اللي هو مم.
بعيد شويه عن الدين بحس هو بيبقى عنصري اكتر طبعا مش دايما بس بحس يعني ده بيبقى للاسف آه، الحال في ك- يعني في كتير من الجاليات المختلفه مهم. طيب عايزين بقى نرجع للأول خالص كده آه، المحطة الأولى طفولتك في السويد آه، يعني هنا ممكن نقول هل كنت بتحسي إن أنت آه، منتمية مثلا ل مم، مثلا آه، مجتمع مختلف مجتمع داخل مخ- مجتمع آه، كونك مثلا من آه، مجموعة دينية مختلفة عن الديانة الرسمية للبلد في السويد حسيتي يعني كنتي شايفة نفسك ازاي في وسط المجتمع السويدي وانتي صغيرة
آه، اولا السويديين يعني هم الديانه الرسميه بالنسبه لهم هم مسيحيين بروتستانت ولكن اغلب السويديين مش ملتزمين دينيا فهتلاقي في كنائس كتير ولكن اغلبهم ملحدين مهم.
فبالنسبه لموضوع الدين ما كانش قوي يعني مشكله بالنسبه لنا ان احنا يعني نحس اه آه، لا هم مش شايفيننا مسيحيين فمتضايقين هو كان اكتر في السويد يعني بالذات اختلافه عن تكساس هنا برضو لك- المجتمع يعني اكتره مسيحي ولكن كاثوليكي وكمان ملتزم جدا فهنا مهم.
بتحسي بفرق الدين يعني ده بيعرف نفسه كاثوليكي اغلب ال- يعني المسيحيين في تكساس وده مثلا مسلم آه، يهودي كذا كذا ولكن مم.
في السويد كان اكتر الاحساس بقى بالعنصريه بالنسبه ل- يعني السودين يعني مع المسلمين لان هم شايفين ان انتوا شكلكم مختلف عننا آه، بتتكلموا مثلا اللي هم ما بيعرفوش مثلا يتكلموا النطق السويدي كويس آه، آه، نطقكم مش حلو آه، في السودين كانوا بيهتموا بالموضوع ده اكتر ان انت تبقي شكلك زيهم مهم.
بتتكلمي زيهم آه، اسلوب حياتك زيهم عن الدين يعني ده اللي انا حسيته يعني مقارنه بتكساس يعني كانت عنصرية ثقافية وليست عنصرية بالظبط.
دينية مهم.
ده اللي انا حسيته اكتر فعلا
آه، طيب لما مثلا ب- بتحسي انه في آه، او يمكن وانتي صغيره ممكن ما كنتيش ت- تدركي ده قوي لكن ممكن بقى نبتدي نتحرك شويه ونتكلم عن امريكا بقى تجربتك في امريكا انتي رحتي وانتي كبيره آه، يعني آه، انسانه ادلت ناضجه مدركه اللي بيحصل حواليكي لما مثلا آه، بت- بيبقى في مخاطبات او بيبقى في آم، اللي هي المؤتمرات الصحفيه ما بين الحكومه والشعب آه، وبيبقى فيه رساله صريحه جايه من الحكومه الامريكيه لكل الامريكان بتحسي ان انت بتنتمي للامريكان دول اللي الحكومه بتك... بتكلمهم ولا بتحسي برضو انك آه، يعني community جوه الزحمه الكبيره وانه مش مش شرط ان الميديا اللي في امريكا تكون بتخاطبك بتخاطب الناس اللي زيك بتحسي ان انت شويه left out ان انت آه، مش آه، يعني مش عارفه الاقي لها آه، اصطلاح يعني عربي م- آه، آه، دقيق لكن ممكن اقول بتحسي انك انت يعني excluded من ال- الجمع الكبير بتحسي ان انت مالكيش مكان قوي ولا بتحسي انه الرساله فعلا شامله لكل الامريكان المواطنين بكل هويتهم وعقائدهم آه، و- والريسز بتاعتهم وهكذا يعني بتحسي بايه؟
والله بحس الاثنين يعني احيانا بحس ان احنا فعلا شعب واحد ومش مهم احنا ديانتنا ايه او يعني شكلنا ازاي وانتماءاتنا ولكن احيانا برضو بحس في ارض الواقع لما تيجي مثلا اديكي مثال بسيط اروح تمرين ولادي مهم.
آه، بتبقى الامهات والابهات قاعدين بتحسي ان هم برضو يعني لما الامهات يحبوا يتعرفوا على بعض مثلا او لقاء وكده آه، بتفضل هي تروح تتعرف على واحده شبه يعني انا شفتها كذا مره واحس ان يعني يمكن بس في في مره واحده حسيت ان في واحده كده جت وهي بنفسها اللي جت اتعرفت عليها و- وكانت يعني فعلا بالنسبه لي زي معجزه حسيت ايه ده لا ما خافتش تيجي تكلمني بحجابي وبشكلي المختلف مهم.
فيعني في أرض الواقع بحس لا الناس برضو لسه يعني في شوية خوف ويعني إحساس كده بال ممكن تقولي مثلا تحفظ أو يعني بتبقى شوية مستنية إن أنت اللي اللي تاخدي ال- الخطوة الأولى بتفضل يعني إن هي يعني تستنى شوية على ما تتعرف عليكي لو لو هي يعني في انترست حتى بتستناكي أنت اللي تتعرفي الأول علشان برضو في تقريبا خوف أو في برضو إحساس كده ب- بالآخر يعني مهم.
ده اللي حسيته في أرض الواقع آه، بالنسبة مثلا لل mass media يعني حسيت لأ في آه، يعني آه، وجوه عربية أكتر كان زمان أنت عارفة كان أكتر حاجات يعني فيها آه، مثلا يكون في أفلام أو حاجات للأطفال بتبقى presentation بسيطة وبتبقى أغلبها يعني للأسف آه، سلبية مش إيجابية ولكن في الآونة stereotypes الأخيرة كلها stereotypes اه بالظبط بالظبط مهم.
ولكن في الآونة الأخيرة لا الحمد لله بقى في حاجات أفضل يعني عن الأول فيعني ممكن نقول في تحسن ولكن بسيط slowly مم.
but steadily إن شاء الله
طيب انت قلتي ان العنصريه في السويد كانت عنصريه ثقافيه من حيث انك لازم يبقى شكلك زيي ابيضاني شعرك اصفر زيي وعينيك زرقاء بتتكلم اللغه السويديه بطلاقه وهي لغتك الام كل ما كنت انت اقرب مني في الشكل بتتكلم زيي بتلبس زيي شكلك زيي آه، انا بتقبلك اكتر بغض صحيح.
النظر عن ديانتك ايه او اعتقادك ايه في ربنا ده آم، صحيح اعتقد انه آه، بناء على يعني وصفك ده وشرحك ده برضو آه، من يرتدون الحجاب آه، يرتدين الحجاب يعني برضو هيبقى شوية ملفت للنظر لانه ده بيخلي الستايل بتاع اللبس والشكل الخارجي مختلف عن الغير مختلف بالظبط.
عن الاخرين اه لكنه بتقولي ان هو من الناحية الثقافية يعني هو مش مش معترض على العقيدة آه، آه، او الاعتقاد اللي اللي وراء ال- الارتداء ده الحجاب ده لكن هو بالنسبة له الشكل هو ال- آه، اللي بيثير آه، اهتمامهم او بيثير يمكن غضبهم او نفورهم يعني عدم تقبلهم لبعض ال communities اللي هناك بالنسبه لامريكا بقى انت بتشوفي ان في عنصريه ولا مفيش عنصريه والله برضه حسب المكان اللي انت فيه يعني مثلا ممكن اديكي مثال برضه بين مثلا مصر والسويد آه، والس- وتكساس في موضوع الشغل آه، لو انت مم.
رحت السويد هو برضه شايفك زي ما انت قلت يعني اكيد لو انت شكلك مش سويدي برضه لو انت مسلمه هتبقي برضه يعني آه، غير مرغوب فيكي اكتر من واحده مثلا من جنوب امريكا آه، جميل شكلها طبعا.
مختلف وكده بس مش مم.
مرتديه الحجاب ومش مسلمه فطبعا ايه في برضه classification ما بين بقى الديانات كمان يعني في الافضليه بقى اللي هو ايه اه لو انت يعني مسيحيه ويعني مش مرتديه الحجاب اكيد انت بتيجي برضه ايه في الدرجه ليكي الاولى افضليه بالنسبة- برضو ليكي أفضلية، اولويه على المسلمه للأسف.
اللي لابساه تمام آه.
للاسف هنا في امريكا بتحسي ان هم بيورلي بيبصوا يعني انت هتفيدينا في الشغل ده ولا لا في بعض الاماكن طبعا في عنصريه ممكن ما يعينكيش لانك مرتديه الحجاب ومسلمه مهم.
ولكن يعني انا شفتها في اماكن كتير جدا لا انت لو كفء وحت يعني هتكوني الحمد لله يعني اضافه للمكان اسيت آه.
للمكان ده اه مم.
اضافه جيده للمكان ده احنا هنعينك لان احنا اهم بالنسبه لنا ان احنا شغلنا يبقى ماشي كويس يعني احنا نبقى شايفينك ك- كواحده يعني مسلمه محجبه ده حسيته في اماكن كتير هنا وسمعته من ناس كتير وبنشوف في ش- شركات آه، يعني كبيره جدا هنا تعيين آه، ناس يعني من دول ومن ديانات مختلفه على مهم.
وجه كبير جدا مهم. آه، يعني نقدر نقول انه العنصريه في امريكا آه، عنصريه ايه ثقافيه ام دينيه يعني نوع العنصريه ايه بالظبط ام عرقيه يعني it's- اعتقد it's all كله about ولكن race.
حسب المكان اللي انت فيه مم.
كله يعني مهم.
بس ب- بيتفاوت يعني لو انت مثلا في في م- مجال العمل آه، لو انت يعني في شركه multi يعني national وفيها يعني الحمد لله مهم.
يعني فعلا ملتزمين ملتزمين بانهم يعني انت عارفه بيبقى عندهم طبعا قبل ما يشتغلوا حد يقول احنا ما فيش عنصريه لو انت يعني عندك ديانه اه في مختلفه او الدباجه كده اللي بيحطوها اه بالظبط ال statement اللي بتتحط كده في نهايه الاعلان ايوه بالظبط في السويد آه.
بحس ان هي لا بيبقى صعب يعني في اغلب الاونه يعني او اغلب الاماكن ان هم يقدروا يعني يلتزموا بيها ولكن هنا في امريكا بحس لا طالما انت يعني هتدخل لنا يعني فلوس لل- بس مش للشركه دي مهم بقى وه- انت مين ولابس وهتزدهر ايه بقى و- خلاص آه، اه خلاص مم.
يبقى احنا هنستغل يعني خبراتك ومش هنبص بقى مش هن مش هنحاول ندقق انت ايه مش مش ان هو انا بقول ما فيش يعني عنصريه لا هي ممكن تكون موجوده ولكن احنا في في الدرجه الاولى يعني مهتمين اكتر ان ان الشركه دي تمشي كويس وتزدهر مهم.
و- ودي برضو من ضمن اسباب ان امريكا برضو يعني مزدهره في في مجالات كتير ان هم اقتصاديا كمان مش اه اه بالظبط مش فاضيين بقى للحوارات دي بقى اللي بيضيعوا فيها وقت السويدين للاسف ف- ف- بالظبط ده كتير يعني طبعا من انا الأماكن.
بعتبر ان ده ذكاء يعني بعتبر ان ده فعلا ده ذكاء ذكاء فعلا اه لان المجتمعات اللي زي السويد زي ما تفضلتي وقلتي ويمكن انا بحس من وانت بتحكي عن السويد بتفكرني بمقاطعه كيباك آه كتير يعني في بينهم تشابه كبير في طريقه صحيح.
التفكير اه آه، وفعلا ده زي ما انت قلتي بيهدر الطاقات آه، في المقاطعه هنا وناس كتير جدا بتسيب المقاطعه وبتبتدي تروح تعيش في مقاطعات تانية اللي هي الإنجليزية اللي يمكن تفكيرها ممكن يكون متأثر أكتر بأمريكا والتفكير اللي هو الاقتصاد الحر والاستفادة أيوة.
من كل المقدرات وكل ال- الكوادر بغض النظر عن آه، خلفيتهم ايه وديانتهم ايه ولون البشره ايه ده ده حقيقي رغم ان زي ما تمام.
قلتي برضو هي اكيد العنصريه موجوده بدرجات متفاوته لكن بيقدروا يتجاوزوها لما بييجوا بقى ي... ي... تيجي المصلحه تحكم يعني بيبقى في مصلحه بالظبط اقتصاديه واستفاده لا مش بيوقفوا المصلحه آه، بسبب ال- ال- العوامل الثانويه دي لكن هنا في مقاطعه كيباك لا ممكن جدا العوامل الثانويه آه، يحطها يعني يديها اولويه ومش مهم الشغل ومش مهم الاقتصاد يعني بيخسروا كتير كوادر كل سنه سبحان الله اه في جميع المجالات على فكره في مجال الطب الصحه التمريض والى اخر ذلك بقى ي- يعني name it لانه the, the list goes on انه في فعلا آه، آه، مجالات كتير محتاجه كتير جدا كندا محتاجه عاملين كتير في مجالات مختلفه وللاسف ممكن العوامل اللي بنتكلم عليها دي آه، اللي احنا نشوفها عوامل هبله او حاجات مش مش اساسيه لا ممكن جدا يبقى ليها آه، صوت قوي في اتخاذ القرار بن- بالنسبه لمين ال- اللي يشغلوه يعينوه و- ومين ما- ما يشتغلش او ما يحصلش على الوظيفه أم، يعني انت بالنسبه لك عشان كده هو ده السبب اللي مخليكي مرتاحه اكتر في امريكا ولا في اسباب تانية
اه يعني ده من الاسباب القويه مم.
فعلا انا حسيت هنا يعني لا العنصريه اقل مهم.
آه وثانيا برضو الجاليه الاسلاميه هنا في ولايه تكساس اقوى بكتير من كونها في المكان اللي انا كنت عايشه فيه في السويد مهم.
آه، فالحمد لله في آه، م- يعني مدارس كتير إسلامية مساجد كتير آه، في أنشطة كتير والجالية هنا كمان آه، يعني بحس متأصل فيها إحساس أنا يعني مسلم أمريكي مش حاسس إن هو أنا مسلم فقط لا أنا مهم.
أمريكي كمان فبيبقى فعال في المجتمع بالذات لما يتخرج من الجامعة بتحسي لا أنا عايزة أبقى فعال ويعني ما شاء الله بيوصلوا لمناصب عالية جدا كمان فالحمد مهم.
لله يعني في هناك في السويد آه، مش كل طبعا بس في انا حتى لما اتربيت هناك حسيت شباب كتير وبنات كتير حواليا كان احساسهم امتى هنطلع من هنا احنا مش حاسين احنا السوريين احنا مش مبسوطين مم.
فبالتالي آه، كتير منهم ما كانش بيركز في دراسته واللي كان مم.
بيركز في دراسته آه، كان يجي يتخرج وزي ما انتي قلتي بيجي له احباط وبعدين ارض واقع لو هي محجبه مسلمه ما بيجيلهاش نفس فرص التعيين طبعا كواحده سوريه او حتى واحده يعني من بلد اخر وشكل اخر آه، كونها يعني آه، مش محجبه و- ويعني شكلها مختلف فطبعا هي بتبقى يعني للاسف في ادنى المستويات آه، بتبقى اخر يعني choice بيقولوا في اختيارها لاي آه، مجال في الشغل فطبعا أغلب الوقت اضطرت إن هي تهاجر احنا سمعنا عن آه، شباب وبنات كتير بيسيبوا السويد ويهاجروا للبلاد المجاورة أو بيحاولوا يرجعوا بلدهم لأن طبعا ما حسوش إن المجتمع آه، يعني اعتبرهم يعني سوديين زيهم حتى لو هم متربيين ومولودين هناك حتى لو متربيين ومولودين هناك بيحسوا ان هم آه، مش مترحب بيهم وان هم مش من مواطنين البلد دي كتير اه في كتير من الأحيان
جميل وده هيدخلنا بقى في الظاهره اللي انا كنت عايزه اتناقش فيها معاكي النهارده ظاهره احنا وهم أيوة او انتم واحنا أدوارد سعيد الظاهرة دي انت اه ادوارد سعيد بتقري له طبعا آه، يعني طبعا أنا سعيد كان ده عشق أساسا يعني كبير اه بالظبط تخرجي آه.
يعني كنت عاملة paper عن الموضوع ده ف the اه other يعني كلمينا بالنسبة بقى لي عن البيبر اللي كان عملتيها دي وبحثك في موضوع مواضيع الهوية آه خاصة ان انت يعني درستيها من زاوية جميلة وطبعا كتابات ادوارد سعيد غنية عن التعريف فقولي لي بقى وجدتي ايه في بحثك ده؟
وجدت في بحثي للأسف إن أنا كنت حاسة بيه دايما إن دايما إحساس الآخر ده آه، يعني حتى لو هما بيحاولوا يحسسونا لا ده خلاص يعني مفيش يمكن فعلا الحمد لله مفيش خلاص آه، يعني slavery مفيش آه، الحاجات اللي كانوا بيعملوها هنا مثلا في أمريكا زمان فكرة إن هما يعني أنت وأنا وكل واحد حتى كان ليه مثلا أماكن مختلفة يعني ده ما ما كانش ممكن يهاوب ال- الأسود ده ما ما يهاوبش في الحتة اللي فيها الأبيض وفي أوروبا نفس الإحساس برضه اللي هو أنت مسلم يبقى أنت كذا لا آه، في أرض الواقع يعني إحنا شايفينها آه، في التعيين في في الدراسة في في ال- الاسكان حتى مجالات ال- بالظبط في الإسكان في في المجالات السياسية التعليم برضه بالظبط في كل يعني ال- الأماكن المختلفة في كل ال- يعني المؤسسات الكبيرة بتشوفي لا برضه يعني المسلمين والعرب آه، في برضه عنصرية كبيرة جدا تجاههم وحتى اللي منهم ناجح جدا يعني لازم يفضل يثبت نفسه طول الوقت واحيانا برضه بيضطر ان هو يتنازل عن بعض الاشياء في هويته او في دينه علشان يرضي الاخر ويفضل ثابت يعني في مكانه لو هو وصل لمنصب عالي وده ده شيء بصراحه يحزن مهم. يعني طيب ادينا امثله يعني تخصك انت بقى كسوزانا حسيتيها امتى في انهي مواقف حست حته انه آم، انه في آه، انتم واحنا او هم واحنا
والله في السويد انا مثلا هبدا بالسويد لان كنت طبعا مم.
اطول فتره يعني من حياتي عشتها هناك آه، كنت بحسها في في حاجات بسيطه لو انا مثلا رفعت التليفون وبتصل باي آه، يعني مصلحه حكوميه واتكلم معاهم وكل شيء ماشي تمام يعني طبعا نقدر هناك فما عنديش لكنه بتكلم زي واحده سويديه كويسه مهم.
وبعدين آه، لو ظهرت بقى انا يعني يقولوا لي طب ماشي لازم تيجي عشان توثقي كذا كذا ويشوفوني بقى بالحجاب تحسي فجأة ايه آه، لا ال- الكلام اتغير يعني الموضوع كان ماشي وثابت فجأة ياه.
تحسي كان ممكن بعض حد الأسئلة دلق عليهم الجديدة.
ميه ساقعه ك- خد سبحان كده الله اه سبحان مم.
الله فتحسي ان هم ما كانوش يعني مركزين قوي انا مين في الاول ما يمكن ما ركزوش قوي في الاسم انا برضه اسمي سوزانا فيمكن مش بيبان قوي ان انا يعني مسلمه فلا مهم.
كنت بحس باختلاف شويه في يعني كان بيبقى فيه زي ايه صدمه كده هم يشوفوني ياه امم احيانا في و- بعض الاماكن يعني حسب العنصريه طبعا يعني من مكان لمكان وبعدين حتى ممكن انت تلاقي في في اسره واحده يعني ممكن انت مثلا تتعرفي على حد وبعدين تلاقي الأم, الام مثلا او الاب او حد من اخواتهم عنصري فتبقي انت يعني مثلا ليكي صديقه وبعدين فجاه يعني امها تشوفك فتحسي لا ممكن شويه ان تبطل هي تكلمك تاني او العلاقه ما اه تبقاش زي يعني الاول تحسي اه لا مش شرط يعني بس ممكن تلاقي مامتها شويه تبص لك بصه كده عنصريه فتحسي لا انا يعني يمكن برضو انا مش مش هقدر ابدا اكون سوديه زيهم بتحسي ان انت ايه الحاجات دي بتفكرك كل شويه انت مين حتى لما مهم.
بتحاولي ان انت تحسي ان انت ممكن تكوني جزء من البلد بتبقى حاجات كده بسيطه بس بتكون يعني فعلا يعني بتألمك قويه في اه مؤلمه اه في احساسها بتحسسك برضو هتلاقي ان the day يعني you can never be like them وبرضو في فكرة ال- الآخر ده متأصلة ومش هتتغير أبدا ده مهم.
بالنسبة للسويد في أمريكا مثلا زي ما قلت لك شفتها قبل كده لما كنت بروح في أماكن مختلفة آه، ممكن ألاقي نظرات كده أحيانا غريبة لأن مهم.
يعني شكلي مختلف لبسي وبرضو علشان أكون يعني منصفة لا برضو لقيت قبل كده ناس بتديني compliments على الحجاب بتقول لي أنا عاجبني أوي حجابك آه، لونه جميل وشكله رقيق وواحدة تانية تقولي مثلا آه، لا الحجاب ده حلو جميل آم، بيدفيك أكيد في الشتاء أنا برضو ممكن أحطه كده يعني I would consider it beautiful فيعني في برضو بيجيلك أحيانا ناس كده تهون عليكي في وسط ال- ال- التعليقات اللي ممكن تكون مؤلمة دي برضو بيبقى في دايما ناس يعني بتقول تعليقات حلوة مهم.
بس آه، يعني زي ما قلت لك يعني والله حسب المكان اللي انت فيه في أماكن الحمد لله بتبقى العنصرية فيها بسيطة مهم.
وفي مؤسسات تانية بتحسي لا يعني ممكن تكون أقوى شوية آه، وتاخدي بالك أكتر يعني ممكن تكوني مثلا لو أنت بالنسبة للأماكن اللي بتروحيها لو أنت في حتة مثلا ممكن تكون فيها مهم.
آه، أقلية مسلمة يعني أحيانا لما كنت بسافر أخد رود تريبس ممكن لو أنا رايحة في مدينة معينة فيها مسلمين قليلين جدا مهم.
تحسي لا آه، ببقى يعني بالنسبة لهم شكلي أكن يعني مثلا آوي ولا حاجة مهم.
فوقتها كان طبعا بيبقى فيه لازم يعني ابقى حريصه اكتر ان انا يعني اخد بالي من نفسي وممكن يعني ابقى مثلا افضل ان انا اقعد في العربيه استنى بدل ما اخش جوه في البنزينه مثلا وهشتري حاجه او كده اخلي حد تاني من افراد الاسره يعني مش لابس حجاب يخش يشتريها لي
يعني بدأتي إن أنت تطوري آه، بعض الآليات آه، للدفاع عن النفس وتأمين النفس، إذا ممكن نقول إن كان في في بعض المواقف بتحسي بشيء من الخوف أحيانا.
يعني انا بصراحه انا من النوع الجريء جدا ومش بحب ان انا يعني اتخوف ولكن بلاقي بقيت افراد الاسره يقولوا لي طب ليه تتهوري يعني خدي بيوقفوني العمر مش بعزقة.
بالظبط قولي خليكي انت واحنا نجيب لك اللي انت عايزاه بحب احيانا بتهور شويه ببقى اقول لهم يعني طب ما خليهم يشوفوا مسلمين يعني واحسسهم ان انا يعني انسانه يا طبيعيه نهار ومش يا بخوف سوزانا.
اكلمهم آه ولكن آه.
يعني سبحان الله الله آه.
اعلم يعني ما مهم.
اظنش ان بيبقى في ناس يعني ممكن تبقى مؤذيه لدرجه ان هي ممكن يعني آه، تتعرض لك بس آه، مم.
طبعا يعني احيانا الحاجات دي بتحصل فالافضل ان الواحد يحتاط
أكيد طبعا. آه، طيب برضو يعني احنا لسه في ال- في الجزئيه بتاعت احنا وهم هل انت نفسك استخدمتيها بالصيغه اللي هو انت بتتكلمي عن نفسك ومجموعتك كاحنا و- وبتقولي هم ولو بتقولي كده بتقولي هم على مين يعني لو انت بتقولي احنا مثلا مين المسلمين مثلا آه، versus هم مين بقى
يعني بصي أح- حسيتها اكتر في المشاكل اللي احنا بنواجهها في المجتمع دي انا بكون احنا وهم ممكن مهم.
تلاقيني انا مثلا آه، يعني اخدت آه، نفس يعني الستاند او يعني مهم.
كنت واقفه مع واحده ممكن مسيحيه ضد مهم.
فكر تاني احنا مش موافقين عليه في مثلا بتوغل المدارس زي انت عارفه موضوع المثليه والحاجات دي فانا وقتها ممكن انا ابقى يعني على نفس الوفاق مع واحده مسيحيه اكتر ما هكون كوني يعني مع يعني كمسلمه مسيحيه هنكون احنا يعني اقوياء مع بعض ونقف ضد على ما الأفكار دي.
تتفقي مع حد ملحد مثلا يعني على ما اتفق مع حد ملحد انا فهو حسب واخويا على يعني ابن احنا عمي بنتكلم في وانا إيه.
وانا وابن عمي على الغريب يعني بالظبط بتبقى حسب بالظبط.
الموقف مهم.
أه بس يعني ممكن في مجالات تانية مثلا لو احنا حاسين ان احنا يعني في مكان معين وعايزين ال- الاولاد يعني يحسوا ب- آه، بهويتهم كمسلمين فاحنا نقول آه، اه لا احنا كمسلمين بنحاول يعني احنا لينا زي يعني محافظ اكتر آه، بنصلي بنصوم فوقتها طبعا احنا يعني الحاجات دي الواحد بيبقى يعني لازم ان هو يعني يفهم ولاده ولازم يحس بالاحساس ان هو يعني مش عيب ان واحد يعني يبقى فاهم ان هو مسلم والحاجات دي زي ما هما ليهم برضو الحاجات اللي بتميزهم يعني في دينهم او هم شايفين هي بتميزهم يعني كمسيحيين مثلا او يهود او كده يعني بالنسبه لهم مهمه في دينهم وهم برضو بيأصلوها في ولادهم فده بالعكس يعني كويس ان كل واحد يبقى فاهم دينه كويس وفي نفس الوقت يحترم الاخر
مهم. آه، طب انت تنصحي آه، الناس اللي بتيجي آه، بلاد الغرب ان هي تبقى متقوقعه داخل آه، آه، جاليه اسلاميه ولا تعمل ايه بالظبط؟ يتعامل مع شايفة الجميع يعني- ايه اللي يعمله؟
انا شايفه الوسط احسن شيء يبقى واحد عنده توازن في حياته يعني انت اولا زي ما احنا قلنا كده عارفه نفسك ان انت ليكي دين معين ليكي يعني برضو مش عيب ان انت برضو لو انت مثلا مصريه او جايه من اي بلد تانية يبقى ليكي برضو يعني اهتمام بثقافتك وبتحبي تروحي بلدك وتشوفي ناسك و- وتجيبي مثلا حاجات من هناك تميزك كمصريه مش عيب بس في نفس الوقت لازم تفهمي ان انت عايشه في بلد تاني انت جزء منه يعني لما انت برضو مم.
تبقي دايما متقوقعه على نفسك وشايفه نفسك ان انت اه انا عمري ما هكون زيهم ما انت برضه بتقصلي كده فكره انت وهو او يعني الاخر مهم.
ده بيجي عليك برضه ب- بالسلب وبتلاقي نفسك بعدين بتستغربي يعني بتبصي حواليك وتقولي ليه ما فيش representation للجاليه بتاعتي او لديانتي طب ما انت ما طلعتيش يعني تش- تحاولي ان انت تكوني جزء منها علشان تكوني انت representative فيها فانا شايفه لازم يعني يكون في توازن مهم.
تبقي عارفه ان انت يعني جزء من كل شيء
طيب التجربة بالنسبة لجيلك هتبقى مختلفة عن تجربة جيل أولادك صح؟
اكيد اكيد اشرح لنا بقى الموضوع ازاي بيبقى مختلف الأولاد اللي هم بيبقوا مسلمين لكنهم اتولدوا واتربوا آه، في بلد غربية يعني انت بتقولي انت اتولدتي وتربيتي في السويد لكنك شعرتي بالغربة ما حسيتيش ان انت قادرة تكملي مع المجتمع السويدي لكن انت اولا انا برضو آه.
يعني آه، علشان انا يعني من صغري دخلت مدارس انجليزيه في السويد فانا برضو مش يعني 100% يعني ما شفتش نفسي السوديه 100% من الاول انا حسيت انا برضو انجليزيه يعني كوني انا في مدرسه بريتش قعدت فيها سنين كتير ده برضو اداني احساس قوي بالثقافه الانجليزيه جوه السويد مم.
فكان في برضو اللي هي الحته المصريه الحته السوريه الحته ال- ال- الانجليزيه فده برضو كان مخليني أح يعني احس ان انا مش بنتمي فقط للثقافه السوديه مهم.
وفي نفس الوقت زي ما قلنا يعني كان دلوقتي الحمد لله بيبقى فيه يعني شويه العنصريه قلت شويه عن زمان فالحمد لله بقى في اندماج اكتر آه، مهم.
عن ما كنت انا في السويد وطبعا انا برضو سبت السويد في سن صغير يعني كنت 14 سنه لما رجعت ما عدتش غير 3 مش 4 صغيرة سنين قوي برضو 14 سنة يعني هويتك يعني اتشكلت اقصد يعني انا مش واحده مثلا اتربيت في السويد يعني اتولدت فيها وقعدت فيها عمري كله غير آه.
يعني انا مهم.
برضو يعني اللي انا فيه تجربتي غير واحده مثلا زي اتولدت في نفس السنه و- مم.
وفي السويد لي- ليومنا هذا ودخلت مهم.
بس مثلا مدارس سوديه فده برضو يعني بي- بيديها احساس مختلف عن احساسي انا انا بالنسبه لي انا يعني انا حاسه ان انا آه، يعني موضوع ان انا سبت السويد برضو في سن اصغر من غيري آه، خلاني ما احسش بانتماء قوي ليها زي واحده زي ما قلت لك مثلا كانت في في مم.
ظروفي وفضلت قاعده فيها اليوم هذا آه، at the other on the other hand يعني برضو بالنسبه لولادي انا بحس آه، موضوع السوشيال ميديا ده آه، قوي جدا مهم.
آه، في تشكيل شخصيتهم يعني بقى في حاجات مختلفة هم يعني شافوها عن طريق ال- يعني قوة السوشيال ميديا آه، شكلت شخصيتهم بطريقة مختلفة أنا حاسة إن هم ما شاء الله عندهم ثقة بالنفس عالية جدا آه، في بعضهم طبعا لو حصل لهم cyber bullying أو حصل لهم مشاكل مع السوشيال ميديا طبعا بيعمل لهم إحساس مختلف ولكن أنا بتكلم يعني عامة أنا حسيت إن لا بقى في بالذات البنات إحساسهم آه، أنا قوية جدا أنا ليا رأي في المجتمع فأنا حسيت إن ده كان آه، في بعض الأحيان آه، يعني كويس بالنسبة لهم إن هم حسوا إن دلوقتي يعني بقى في انتشار قوي جدا للآراء يعني لو حد قال مثلا رأي معين بينتشر أنت عارفة في ثواني فبيبقى طبعا on the other hand لازم يبقى عندهم مسؤولية أنت بتكتب إيه على السوشيال ميديا لأن أي حاجة هتكتبها تفضل برضو إيه يعني هناك forever فيعني زي ما تقولي يعني بيبقى ليها سلبيات وإيجابيات وفي نفس الوقت حسيت ان هم يعني لما احنا بنربيهم هنا في الجاليه ال- ال- الاسلاميه كمسلمين وك يعني عرب وكمان في نفس الوقت امريكان بحس ان هم بيحسوا ان إن المجتمع ده بالنسبه لهم آه، يعني هم والمجتمع واحد فبيحسوا ان هم يعني ما شاء الله بيبقى عندهم آه، احساس كده ان هم عايزين يعني يعملوا حاجه آه، سواء لنفسهم او للمجتمع اللي حواليهم آه، مش شرط بس المسلمين لا لغير المسلمين كمان ممكن بيبقوا عايزين مثلا لو في حاجه في النيبرهود حد محتاج مساعده احنا عندنا علاقه كويسه جدا بجيراننا اللي حوالينا آه، في كوميونيتي ما شاء الله مم.
اه الحمد لله لو في حاجه مثلا محتاجين يعني مساعده في اي حاجه مهم.
مسلمين او غير مسلمين بنحب ان احنا يعني نساعد من فتره للتانيه يعني فالحمد لله يعني ده احساس كويس ده مهم.
معناته ان هم الحمد لله يعني مواطنين يعني ايجابيين الحمد لله يعني انت لما بتبصي آه، لولادك دلوقتي آه، وبتفتك ترجعي بذاكرتك لوقت ما انت كنتي قدهم بتحسي انك شايفه نموذج تاني دلوقتي يعني هم انت شايفاهم دلوقتي في طفولتهم مش بيمروا باللي انت مريتي بيه كطفله
والله حسب احيانا يعني ممكن بحس لو هما يعني كانوا في مكان معين وحد ممكن يكون قال مثلا يعني حاجه شويه سلبيه آه لا ممكن وقتها يبتدي بقى ايه يعني ابني مثلا يسالني يقول لي طب آه، هما ليه يعني ليه بصوا لك بالطريقه دي او ليه كلموك بالطريقه دي او آه انا مسلم وهم مش مسلمين هما ليه ليه بياكلوا يعني حاجات مش حلال واحنا بناكل حلال يعني بيبقى في اسئله طبعا على طول مهم.
آه، ولكن الحمد لله احنا يعني بنرد عليها وبتحسي ان هم الحمد لله يعني بيبقى في كده آه، يعني استقبال إدراك.
كويس استقبال كويس اه للمعلومات الحمد لله مهم.
انا برضو لكن الحمد في لله اهلي كانوا استفسارات.
مستجيبين جدا مع ال- اه بالظبط مع آه.
المجتمع اللي حواليهم وفي نفس الوقت الحمد لله يعني ربونا كمسلمين فانا بحس يعني ان انت لما بتكوني قويه وواثقه من نفسك ومن يعني اسلوب حياتك ودينك والحاجات دي كلها بتقدري ان انت يعني تربي ولادك وده الحمد لله يعني من فضل بعد ربنا يرجع لامي و- وابويا ان هم ساعدوني في الموضوع ده ان طبعاً، انا آه.
حسيت ان انا مش محتاجه احس ان انا ايه بس كوني مسلمه يبقى انا لازم اكون بقى ايه متقوقعه او حاسه ان انا ضعيفه و- واللي حواليا يعني احسن مني مهمشة.
لا الحمد لله مم. مم.
بالظبط فالحمد لله يعني انا انا شايفه ان هو في الاول والاخر يرجع يعني لاسلوب تربيتك لو يعني والدك والدتك ربوكي بالاسلوب ده في الغرب انت يعني 99 9% يعني هتربي ولادك بنفس الطريقه
اه آه، طبعا لو انا عارفه ان آه، يعني آه، والدك ووالدتك ما شاء الله ليهم دور قيادي ودور اجتماعي فعال يعني في المجتمع السويدي ما شاء الله آه، انت حكيتي انك رجعتي الحمد مصر انت 14 سنه ايوه اكيد حصل لك كلتشر شوك بقى احكي لنا شويه مواقف طريفه كده عن اه يا بقى ساره قولي لي اصطدامك مع مواجع ال... اصطدا- اصطدامك مع الثقافه المصريه
بصي بقى يعني انا مش عارفه لو انا كنت رحت على مدرسه مختلفه كان هيحصل نفس التصادم ولا انا يعني اعتقد لما اه رجعت هو حتمي الصدام كان حتمي اه رجعت على مدرسه يعني نظام دار دولي التربيه مش ف كده مش لازم بقى نذكر التربية.
الاسماء بس دي مدرسة كويسة جدا لا بالعكس والله دي مدرسة كويسة ما شاء لا ما الله احنا مش يعني بنتكلم مع- مش بنتكلم عن آه.
الاكاديميه دلوقتي احنا بنتكلم ايوه عن التع... التعامل مع الكوميونتي والتعامل أيوة.
في طبعا آه.
يعني للاسف آه، مم.
احساس لما بيكون يعني الطفل او يعني التلميذ يعني في مكان هو شايف انا دلوقتي في مدرسه دوليه وباخد تعليم يعني مش مصري اذا انا م- لازم اكون مختلف حتى لو مش عايزه اكون مختلف
لازم اتك فطبعاً- على خلق الله
آه، بالظبط دي مثلا اه يعني وفي برضو احساس ان انا ايه آه، كوني جايه من السويد يبقى انا لازم هم شايفيني بقى كان لازم اجي يبقى شكلي يعني آه، very liberal وطبعا ما كنتش آه، يعني آه، بفت تبقي جايه في ال- لهم في ال- مادونا تبقي جايه مادونا اه I did خالص، not آه.
fit into this يعني خالص لأن أنا كنت جاية بقى لابسة حجاب وعايزة أكون آه، محافظة على ديني وأصلي والحاجات دي كلها هم طبعا مستغربين أنا ليه بعمل كده اه فطبعا كان مسؤولين في كان في مم.
اه كان في تعامل مش ظريف آه، من بعض ال- الطلاب مهم.
هناك والطالبات آه، حسيت ان هم والله احيانا كنت بحسها غيره كمان يعني ممكن هو يكون نفسه يعمل اللي انا بعمله ومش قادر وغيران ليه واحده جايه من السويد هي يعني قادره تلتزم اكتر مننا فدي مهم.
جزء منها غيرة وجزء منها برضو آه، مش عايزين حد يفكرنا بالحاجات دي آه، ايوه احنا دلوقتي عايزين بقى نبقى ليبراليين ومتفرهدين بالظبط.
اه احنا عايزين نعيش الجو عايزين ده نبقى بقى زي اوروبا اه طبعا مم.
بالظبط فللأسف يعني ما كانش آه، ما كانش إحساس آه، حلو خالص وكان اه جات لي فعلا صدمة صدمة لأن أنا مم.
كنت متوقعة إن هم هيساندوني ويساعدوني كنت لأنها متخيلة بلد بقى إن مصر إسلامية كلها المفروض كده.
المفروض إن مصر بالظبط.
يعني أنا كان على الورق بتقال لنا هي بقى دولة إحنا جايين إسلامية بلدنا بلد إسلامية آه.
آه، أو يعني الأغلب اللي فيها مسلمين أو ف- مجتمع فالناس هتبقى محافظ بشكل عام يعني محافظ برضو ما, ما آه.
لقيتش قوي موضوع ال- المحافظ دي خالص محافظ المنوفية بالظبط فلا لا والله أيوة.
كان في يعني صدمات آه، آه.
كتيره يعني واحده تلو الاخرى بس الحمد لله كان في برضو نماذج آه، بعض من نماذج كانت قليله بس كانت حلوه يعني فالحمد مهم.
لله كان ليا بعض الصديقات هناك في المدرسه مهم.
الحمد لله كانوا يعني آه، ساندوني في الفتره دي وكانوا الحمد لله يعني مم.
برضو ملتزمين الى حد كبير فالحمد لله يعني كانت كانت فتره عصيبه بس عدت وبعدين الحمد لله ما دخلت جامعه مم.
طبعا انت عارفه الجامعه بيبقى فيها تنوع اكتر مهم.
فالحمد لله طبعاً.
يعني لقيت آه، صحبه آه، جميله أكيد طبعا كنت قابلتي ط- طلبة وطالبات يعني like minded ويعني اهتماماتهم قريبة منك أم، بالظبط انا كنت آه، دلوقتي بفكر ان انا يعني كنت متوقعه كاضافه منك بما ان انا اعرف شخصيتك كويس اكيد انت اتصدمتي من طريقه المصريين في حته المجاملات الزياده او الكلام اللي هو فيه لف ودوران مفيش صراحه قوي آه، ده لان صحيح، انت ده صريحه يعني انت طبعك صريح وبتقولي الحاجه بدون اي آه، يعني لف ودوران بدون تزويق بدون اي حاجه وممكن الناس كتير في مصر تسمي ده مثلا ان لا انت كده يعني بلانت قوي يعني ده مثلا ممكن المصريين قلت الذوق وليها صار يفهمونا اه ان احنا اه يعني آه انا I'm being euphemistic يعني على قد ما اقدر بس فعلا ممكن Yes.
المصريين كتير يقولوا لا لا ايه قله الذوق دي عملتي ايه بقى بالظبط.
آه كنت بتتصرفي ازاي في المواقف اللي زي دي ان هو مجتمع فعلا م- مش بيحب الصراحه يعني انا انا ع- افتكر كويس لما رجعت من امريكا مصر وانا كنت اصغر منك يعني كنت كان عندي مم.
8 9 سنين فكنت اصغر برضو كان عندي مم.
نفس التوقعات الخياليه اللي انت اتكلمتي عنها ت- توقعات اليس ان وندرلاند اللي هي انا هروح مصر بقى هلاقي الناس كل حاجه عندها عيب وكل حاجه عندها يعني حرام والتزام بيخافوا ربنا كده يعني ده كان مم.
التصور اللي عندي وجدتي الحقيقه برضو آه، يعني الله يرحمها لعبت دور قوي في ده جدتي وجده آه، والدتي الاثنين برضو كان ليهم دور قوي في تربيتي لما رجعت مصر وكانوا يقعدوا يقولوا لي لا خلاص انسي امريكا دي وما تعمليش زيهم مم.
لانه لا ده غلط وانت هنا خلاص جيتي مصر يعني إيه، كل حاجه بقى التربيه اللي هي بداوا يعني يشربوني ال- الاسلام واحده واحده آه، بس لما جيت ال- رحت المدرسه بدات اكبر شويه في مرحله المراهقه بالذات اكتشفت قد ايه ان احنا مجتمع منافق جدا عنده درجه عاليه من الرياء والنفاق الاجتماعي يعني مثلا الاقي الناس ت- البنات بالذات يعني تبان بشكل وهي ممكن تكون بتعمل كل حاجه بس اهم حاجه تبقى في الدرع من تحت الترابيزه يعني ما عندناش الجرأه آه، انه نعمل ال- الحاجه في العلن زي في الخفاء انا لاحظت دي ولما كبرت بدات افهم بقى المجتمع على حقيقته وللاسف إيه، انجرفت معاه بقى يعني بدات ان انا خلاص مم.
بقيت بقى عشان تبقي مصريه زيهم نبقى مصريين مم.
فعلا لازم بقى نبتدي ايه نقول حاجات مش مش من قلبنا قوي انت عارفه بقى الحركات دي مم.
انت بقى مم.
ايه مم.
عملتي ايه يعني اتصرفتي ازاي خليتيكي بنفس طب- طبيعتك كنت بتصطدمي عملتي ايه بالظبط عشان تعالجي الموضوع ده
لا انا لسه ما عالجتوش اكيد
طيب good luck يا اجابه سلمى.
صريحه على الصراحه شفت اجابه صريحه اخرى يعني ايوه حوار صريح جدا يعني انت هو فعلا صريح جدا بتعترفي انه لسه دي ب- ما زالت مشكله في التعامل مع ال- مع مصر عامه القرايب العيله أكيد.
الاصحاب اي حد اه والهزار البايخ برضو يا ساره يعني انت لازم اه لا لا لا تهزري مع اللي قدامك يعني تجرحيه ما هو بيقول الطلاق لك فيه كله الشعب يقول- المصري وبعدين تقول دمه لك إحنا خفيف وبتاع بنهزر، نكته بنهزر.
الشعب المصري دايما مغرور قوي فاكر نفسه بتاع نكته وأ- واكتر شعب دمه خفيف يعني وهو ممكن يكون زي ما انت بتقولي بايخ سخيف بيجرح احساس اللي آه قدامه بصراحه كده.
ده كان بيتعبني اكتر وبيتنمر الهزار البايخ عليه.
ده مهم.
التنمر بالظبط ال- يعني آه.
حتى كنت انا بشتغل وتحسي برضو يعني احنا المفروض كبرنا بقى على الحاجات دي لا برضو ال- مم.
زميلاتي اللي حواليا برضو كل بيهرج مع التاني بنفس الاسلوب فاللي هو سخافه كنت بحس مم.
فعلا ان انا يعني لا I was feeling out of place بصراحة honestly يعني الموضوع I ده كان hear you I مضايقني hear جدا you أنا برضو أه كنت آه.
بحس بده كتير في الشغل بالذات لأنه مفيش آه.
احترام للخصوصية بالظبط يمكن فعلا ال- فعلا برضو المصريين ما بيعرفوش يفرملوا إمتى أنا أبطل أيوة.
أتدخل في حياة ال- ده زميلي أو صحيح.
حتى على مستوى العيلة يعني دايما في نق- يعني ده صحيح.
فضول في فضول إن أنا أعرف عن ايوه خصوصياتك أه دي دي حقيقة دي ده حقيقة صحيح ده اعتقد زي ما انت قلت يعني موضوع الفضول ده مم.
مع الهزار التقيل دول كانوا بيضايقوني اكتر بصراحة موضوع اللي عارفة ال- ال- يعني بحس اللي هو بقى يعني بيجامل بزيادة ده او اللي بيقعد يعني بيبقى بوشين ده طبعا بيبقى موضوع مم.
مستفز جدا بس آه، بيبقى في حاجات معينة كده بتحسي من الاول الشخص ده مش مطمنه له فكنت بحاول مم.
ابعد على قد ما اقدر يعني من الاول مم.
بس هي المشكله اللي هما بيبقوا حواليكي سواء يعني زميلاتك او مثلا قرايب او كده لا ده مهم.
كان بيبقى صعب ان انت مش قادره تبعدي وفي نفس الوقت يعني اذاهم واصل لك على طول فده لا ده كان أذى فعلا شيء القرايب متعب ده بقى ده أنا اللي أكلمك عنه بقى بس ده في حوار تاني آه، ممكن الحديث بقى البقيه كتب يعني تشابترز طويله عن اذى القرايب ده لكن نرجع تاني آه، يعني انا انا شخصيا في تحليلي ال- الصريح جدا ال- الم- في منتهى الامانه يعني انا اه انا انا يعني فخوره بهويتي المصريه لكن اتكلم بالصراحه هو مجتمع مجتمعنا للاسف آه، يعني عنده نفاق ديني اخلاقي اجتماعي دي حقيقه مم.
النفاق الديني انه الناس ممكن تكون بتصلي وبتصوم وكل حاجه لكنها بتعمل حاجات غريبه جدا تنافي ال- الاخلاق يعني مفيش اثكس يعني ممكن ابقى انا بصلي وكله بعدين تبص تلاقي تصرفات غريبه جدا يعني يقبلوا بحاجات غير ايوه طبيعيه او انه اركز على ظاهره دينيه معينه مثلا اعامل الحجاب مم.
على انه اهم من مثلا حاجات تانية قد تكون اهم يعني ف مم.
يعني عندنا بعض المشاكل كده في المعايير يعني ازدواجيه دايما في المعايير آه لكن يعني كان طبيعي انك انت تحسي بده ان انت حتى ايوه لما تبقي راجعه لارض جدودك او لارض هويتك والتراث بتاعك لانك ما تربيتيش هناك اكيد طبعا بتحسي انك مختلفه برضه طيب انا مم.
بقى عايزه يعني هبتدي اختم معاكي بقى فهو في تمام يعني سؤال كده آه، يعني انا لما عشت في كندا وبدات ان انا آه، يمكن انا عشت برضو في تكساس شويه زي ما انت عارفه ايوه آه، انا قبل مرحله تكساس وبعد كده كيباك في كندا ما كنتش خالص آه، ما عنديش اي second thoughts آه، عن موضوع الحجاب يعني ما كانش بياخد مني اي انتباه في التفكير لانه في بلد زي مم.
مصر بصراحه يعني الحجاب ده شيء عادي وما حدش يعني لا بيبص لك على انك غريبه او من كوكب مختلف ولا يعني هو حاجه عاديه في الثقافه المصريه آه، لما بدأت أقرأ شوية آه، في موضوع ال- التوتر أو الاكتئاب اللي بيصير بيصيب أنا آسفة بيصيب بعض السيدات اللي لابسين الحجاب وعايشين في بلاد غربية The Community Media Advocacy Center is hosting a series of consultative events titled Building an Anti Racism Strategy for Canadian Broadcasting. Made possible with support from the Anti Racism Action Program at Canadian Heritage, these important and timely events will help confront barriers experienced by Black, Indigenous, and people of color in the media.
Events will be hosted in Montreal, Vancouver, Halifax, Calgary, and Winnipeg, culminating in a national conference to be held at Carleton University in Ottawa. These events will host presentations and open forums to develop an anti racism strategy that will reduce barriers to participation in media and broadcasting policymaking for racialized Canadians.
Register for free to join the event in person at UQAM on Saturday, April the 30th. Presentations start at 10 a.m.
Complete details are online at www.antiracism.media.
This is a CKT Cole presentation.
If it appears that COVID 19 symptoms like cough, fever, sore throat, and loss of taste and smell are beginning to present themselves, you can begin to self isolate and take a rapid test at home. After getting your test results, you can learn more about proper self isolation guidelines by visiting quebec.ca/slash self isolating. This information is there to help protect you and everyone living under the same roof. All of us can make a difference, so let's keep making sure all of us are safe. A message from the Gouvernement du Québec.